أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بعد ما ذكرنا لماذا نتزوج والطريق الصحيح إلى الزواج وكلمنا عن الصحوبية والعلاقة البريئة وفعلا ده طريق للزواج ولا لا تأتي هذه الخطوة من نتزوج ايه هي مواصفات شريك الحياة ايه هي المواصفات اللي بتحلم بيها وبتحلمي بيها في شريك المستقبل تتجوز مين الجميلة الحلوة الخلوقة بنت الأصول اللي تحس بيها اللي قريبة من مستواك الاجتماعي والفكري والمادي اللي مناسبة ليك وبرضه أكيد الدينة ذات الدين وتتجوزي مين اللي يراعيكي اللي يحتويكي اللي تشعري بيه اللي مقارب ليكي ثقافيا وعلميا ونفسيا وبرضه أكيد صاحب الأخلاق والدين طيب خلونا النهاردة نقول إيه هي الثوابت اللي ينبغي ألا تقبل الجدل ولا المناقشة في هذا الموضوع النهاردة احنا هنحط الإطار العام وهنخلي على مدى المحاضرات القادمة التفصيل لهذه النقاط العامة يعني النهاردة نتكلم من خلال أساسين الأساس الشرعي والأساس النفسي في الاختيار وبعد كده نبتدي نفصل اللي احنا هنجمله النهاردة نفصله بعد ذلك من خلال كلامكم علشان يبقى الطرح طرح واقعي ويبقى نصل إلى فعلا كلام يمكن تطبيقه في واقعنا خلونا نبتدي بالأساس الشرعي في عملية الاختيار طبعا هذا الموضوع لا يمكن أن يغفله الشرع إنه يبقى حط لنا أطر عامة في الاختيار نختار إزاي مين اللي نختارها الشرع وجهنا في هذا الموقف إلى ما يلي بالنسبة للرجل تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأنا جبت رواية المسند لأن رواية الصحيح المشهورة ما فيهاش الإضافة دي رواية المسند بإسناد صحيح ورواه كذلك البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على إحدى خصال جمالها ومالها وخلقها ودينها لغاية كده النص المشهور النص هنا في زيادة المشهور ايه فاظفر بذات الدين تربت يداك في لفظ المسند فعليك بذات الدين والخلق في زيادة هنا الخلق فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك معنى تربت يمينك انه هذا قالوا كناية عن الذل لمن لا يتزوج الدينة يبقى سيزل وقالوا لا دي عبارة مدح لمن يتزوج الدينة سواء هذا أو ذاك المعنى واحد إذا أنت تزوجت الدينة يبقى فزت ورب الكعبة إنما لو تزوجت غير الدينة يبقى لحقك الذل لا محالة لأنه ستزلل الجمال ستزلل الجاه والحسب والمركز الاجتماعي وستذل لو كانت هي ذات مال وانت أقل منها فيبقى دايما هيكون سبب لإشكاليات كثيرة في العلاقة الزوجية بينك وبين زوجتك إنما لو كان الأساس اللي انت بنيت عليه الاختيار هو الدين يبقى فزت ورب الكعبة طيب برضو النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في الاختيار إلى أن نختار الودود الولود ولاحظوا الاختيار هنا اختيار اجتماعي واختيار نفسي محتاجين ودود يعني متحببة إلى زوجها اللي هي هتحقق معنى السكن النفسي لاحظوا أنا بدقق سكن نفسي لأن أي واحدة قد تشبع الرجل إشباعا جسديا أي امرأة إنما اللي هتكون فعلا المرأة اللي تدخل على قلبك السرور واللي هي فعلا تحتويك بمعنى كلمة الاحتواء والواحد يسكن ويشعر بالراحة والطمأنينة النفسية هي دي اللي هتحقق أنهي معنى السكن النفسي فهيجي في معنى ايه الودود الودود دي يعني المتحببة الحب ده معنى نفسي متحببة إلى زوجها هي تشعره بأنه الرجل الأول والأخير وأن هو يعني ما فيش لا قبل ولا بعده كأنه هو يعني سبع البرمبة مش مشكلة تمام المهم هو في عينيها كده هو ما يسواش حاجة في عالم الرجال دي مش قضية يعني المهم أن هو في عينيها كده جميل فهي تتحبب له ودود قال صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال جميل أنا تزوجت امرأة لها مركز اجتماعي جيد وفي نفس الوقت ذات مال إلا أنها لا تلد عقيم أفأنكحها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يا رسول الله معاها قرشين وظريفة وتمشي بس يعني مش مشكلة مش عايزين عيال فنهاه ثم أتاه الثانية له رغبة فيها فبيسأل النبي تاني قال له مثل ذلك ثم أتاه الثالث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم طب يعني انت عايز تقول لي العقيم كده ما تتجوزش بقى لا ما هو احنا نفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوجه توجيه لحد احنا لازم نفهم فيه معنيين في حق الصحابي اللي النبي كلمه دي فتوى والفتوى بتبقى قاصرة على حال المستفتي انت بتجيلي فتقول لي يا شيخ اتجوز ولا ما اتجوزش ايه اخبارك انت حالك التزاميا عامل ازاي حالك المادي عامل ازاي فبتقرأ الشخص اللي قدامك فبتحس ان هو لا يحتاج انه يصبر شوية انه مش هيعرف يحقق معاني الزواج فتبتدي تقول له لا لا لا مش دلوقتي فيقول لك الشيخ ده بينهى الناس على انه يتجوزوا ده عايز الناس كلها تقعد من غير جواز وتيجي واحد تاني ويكون الولد نفس المواصفات مثلا العمرية او او واقول له لا اتجوز ما هو على حسب حاله ده محتاج للجواز دلوقتي ده مثلا كان الماضي بالنسبة له أليم جدا وكان بقى يعني أيام البنات والبتاع ومش عارف إيه فبيجي يقول لك أنا مش مظبط خالص يعني فالحقني ماشي اتجوز هو لازم بقى كده لكن في واحد تاني يقول لك اتجوز ولا ما اتجوزش انا برضو الموضوع بيشغل بالي بس مش عارف يعني اكمل في طلب العلم يعني اخلص كذا في القرآن طب اعمل كذا ولا اتجوز واصون نفسي برضو يعني الخاطر بيجي احنا رجالة يعني مش اي حاجة فيعني الموضوع بيجي على الخاطر تبتدي تقول له طب ما تشد حيلك بس شوية كده ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فيعني ظبط نفسك وحاول نعمل كذا وكذا واقرص على نفسك طب خد الجدول الإيماني ده والتربوي ده ويلا انشط معايا نشتغل فيشتغل فيبتدي فعلا الموضوع يتوه منه في وسط الحاجات الكتير اللي بقى شاغل باله بيها أهو ده يتأخر شوية فالفتوى بتختلف الصحابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال كأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ حاله فقال له لا ما لاش انت انت هتحتاج ان يكون ليك اولاد ويكون ليك كذا فلا تزوجوا الودود الولود وكأن ده الأصل لكن لازم هيكون ليه استثناءات وإلا كل امرأة لا تلد وكل امرأة يعني لم يرزقها الله عز وجل بهذه النعمة يبقى خلاص يبقى كتب عليها أنها لا تتزوج هذا لا يمكن أن يكون من عدالة الشرع طيب يبقى دين ودود والمعنى الاجتماعي ولود علشان يحقق معنى من معاني ومقاصد الزواج من عمارة الله تعالى في الأرض ربنا خلقنا يا جماعة ليه عشان حاجتين مش حاجة واحدة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ده واحد والمعنى الثاني واستعمركم فيها طلب منا عمارة الأرض عمارة الأرض دي هتتحقق بإيه بهذه الذرية مقصد من مقاصد الشرع الخمسة الشرع جه يحقق خمس حاجات حفظ الدين حفظ النفس حفظ النسل انه يبقى في ناس في ذرية مع حفظ المال وحفظ العقل فعشان احقق المقصد ده طب ده يتحقق ازاي عايزين تكثير سواد المسلمين فده يتحقق عن طريق الزواج بس الاستعمار هنا مش معناه انه ناس وخلاص لا احنا هنعمر الارض بناس يحملوا راية التوحيد بجد فاهمين دينهم صح تمام كده يبقى دين ودود ولود الحديث في سنن ابن ماجه والترمذي بإسناد حسن لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت هذه الآية في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير طيب الواحد لما يبقى معاه شوية فلوس ويكنزها الآية بتقول وعيد شديد نهانا الشرع عن هذا الكنز ومعناه أنه هو لا يؤدي زكاة ماله مش معناه أنه هو بيدخر المال لا معناه أنه هو لا يؤدي زكاة هذا المال والمال يقعده جنبه ويبقى فرحان وحاسب أنه هو ده الظهر اللي متسند عليه فنهانا الشرع عن ذلك فقالوا طب وأنهي فلوس اللي كويسة أي المال خير النبي بقى هيقول لهم إيه مثلا المال الذي تنفقه في سبيل الله مثلا بصوا قال لهم إيه بقى قال أفضله المال يا جماعة مش معناه النقود الدرهم والدينار مش الجنيه والدولار المال مش معناه كده المال كل ما تتملكه فاهمين؟ عشان كده الفقهاء عندهم المعنى ده وإلا مثلا لما واحد يتوفى ويبتدي نقول ايه ماله ما بنجيبش رصيده في البنك او المال السايل العقار ده مال مش كده بس مش نقود لانه يملكه شيء بتاعه سيارته دي مال ومش نقود وهكذا المهم المال معناه ايه كل ما تتملكه بص النبي قال بقى صلى الله عليه وسلم اي المال خير يا رسول الله قال افضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ده أكتر حاجة وأعظم حاجة تملكها إن لسانك لا يفطر من ذكر الله هو ده وإن قلبك يبقى دائم الشكر لله وإنك ترزق بزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك ده أعظم ما يملكه الإنسان طيب التوجيه الشرعي للزوج الاختيار في ضوء إيه؟ واحد الدين تمام وفي نفس الوقت الصفات الأخرى اللي احنا قلناها إنها امرأة صالحة تعينه وتكون ودود ولود وجه الشرع التوجيه أيضا المعروف بالنسبة للمرأة وولي المرأة فقال جل وعلا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم الزوج صاحب الدين أهم وأعظم عند الله عز وجل ومين هو ذا الدين ده هذا الذي يحب زوجته فيكرمها وإن كرهها لم يظلمها والحديث المشهور حديث الذي عند الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم في لفظ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وفي لفظ خلقه ودينه خدوا بالكم معاني دي عشان هنقف عليها ساعات قدم الخلق وساعات قدم الدين وده ليه معنى وده ليه معنى رقم واحد أخلاق اتنين دين دين وأخلاق الاتنين وجهان لعملة واحدة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض لو ما زوجتش الدين وفكرت في اللي هيصرف على البنت بس أهم حاجة اللي هيعيشها نفس العيشة اللي هي عايشاها في بيت أبوها أو اللي هيعيشها عيشة أفضل يبقى يكن في الأرض فساد عظيم وده اللي بيحصل النهاردة انتوا عارفين اللي مثلا يتزوجوا من الخليجيين أو الراجل جاي يتجوز ومعاه فلوس فهيجي ياخد البنت وخلاص والناس غلابة هينزل يحط على الترابيزة كم ألف خدها وألف ألف بركة يعني وبعد كده ترجع البنت بمشاكل لرب السماء ويبقى اتحطمت وضاعت ولو جلست في بيت أبيها كان أرحم من الوجع النفسي والمشاكل و و و والعملية مش بيع وشروة يعني ده بشر ودي أرواح ومشاعر ومعاني ده إنسان في الأول والآخر فبيحصل كده يرميها وخلاص أو يجيله الراجل اللي هو عارف ان هو ممكن يكون بتاع مزاجه ومش ملتزم واللي بيشرب مش عارف ايه واللي بيعمل ايه ومش مشكلة طالما جاهز وشقته جاهزة ويقدر يفتح بيت وبعد كده يبقى ربنا يصلحه وبعد كده هي اللي تعاني والزواج أسر للنساء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أي أسيرات بقت مقصورة ما تقدرش تعمل حاجة خايفة تتطلق لو اتطلقت بقت مشكلة كبيرة وفي نفس الوقت عايشة العذاب في بيت زوجها وبتقول اهي عيشة والسلام فبالتالي من الأول خالص لو عملت كده يا ولي المرأة يا والدها يا عمها يا أخوها لو عملت كده والله لتسألن عنها يوم القيامة ولتحاسبن عليها حسابا عسيرا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صاحب الدين اللي انت هتدور عليه الذي لا يظلم إذا غضب ولا يهجر بغير سبب ولا يسيء معاملة المرأة ولا يكون سبب في فتنتها البنت تبقى عندها دين وعندها استعداد وهو حاجة تانية خالص هو بقى كان مدمن لمعاصي كثيرة وهي ابتليت أول ما دخلت بيته لقيته بقى بيتفرج على أفلام إباحية وبيخش على النت ويتفرج على صور مش عارف عاملة ازاي وبيقول لها مزاجي وبتاع وانا ما بعملش حاجة غلط وطالما انا وانتي مع بعض في الحلال الكلام ده كله مش مشكلة وعادي ايه البنت تتفتن انا بيجي لي حاجات من دي كتير تبعت لك على الايميل ولا تكلمك وتقول اتصرف ازاي اعمل ايه هو عايز كده مزاجه كده اتصرف ازاي في الحال ده وده طبعا شيء ما تفهمش ولا تعرف والراجل خده كده وخلاص طالما جاهز بالسلامة يلا أهلا وسهلا وما بحث عن دينه وما شافش أحواله فتفتن فدي بعد كده اللي كان عندها استعداد للدين واستعداد انها تبقى ملتزمة كتير جدا المرأة بينتهي الامر عندها بالزواج يعني هي قبل الجواز قاعدة يعني عايزة بأي حال من الأحوال تتزوج فممكن تلاقيها بتعمل مخالفات وممكن تلاقيها صاحبة وممكن تلاقيها مش عارفة ايه رسيت بقى استقرت اتجوزت الراجل العكس الراجل يعني يبقى كده وبعد الجواز لا الدنيا لا تساوي امرأة واحدة فيبتدي يعني نشوف من كل نوع من الفاكهة طعم يعني فيبتدي يشوف كذا وكذا وكذا شاف البيضاء يشوف السمراء شاف الطويلة يشوف القصيرة شاف النحيفة يشوف بتاع يعني يجرب الأمور هتمشي معاه ازاي وطبعا بلاء ما بعده بلاء فلذلك يبقى انت لازم تبحث عن هذه المعاني يا ولي المرأة وانت كمان ما تتنازليش وتقولي القطر هيفوتني وبعد كده يبقى مرار ويبقى التعب اللي ما بعده تعب يبقى ينبغي لولي المرأة أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه قال رجل للحسن البصري قد خطب ابنتي جماعة ناس كتير جم البنت يعني ما شاء الله سوقها رايق وبيجي لها عرسان كتير فمن أزوجها ها أجوزها صاحب النسب والحسب أجوزها ابن الجيران أجوزها ابن فلان أعمل مين قال زوجها ممن يتقي الله فيها فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها القرطبي بيعلق على تفسير قول الله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين لما جاء سيدنا موسى للرجل الصالح قال له أول ما بص عليه وشاف سمته هو عارف انه نبي مش عارف بس شاف سمته وعرف حاله قال له انا ليا رغبة في ان انت تتجوز حد من البنتين ده ينفع ينفع بس بقى للأسف الشديد ثقافة سيئة في مجتمعاتنا ان اللي يعمل الكلام ده بيرخص بنته والولد بيستقبلها كده وبيبقى حتى لو ملتزم واخ اهله برضه هم مدلوقين عليك كده ليه هم جرجروا رجلك ليه هو الوضع كذا اكيد البنت دي فيها حاجة اكيد الوضع مش عارف ازاي وانت اللي هتشوف فعليك ان انت تنقب على العيوب من دلوقتي طول الوقت هو قاعد يبص على البنت بنظرة النقد اكيد في مشكلة هتظهر ايه هي مش عارف لانه مش معقولة كده يرمي البنت وخلاص يعني لكن الوضع ما كانش كده انتوا عارفين فعل الصحابة سيدنا عمر زوج حفصة بهذا الحال وسيدنا أبو بكر زوج عائشة بهذا الحال وهكذا يعني كانت المسألة في زمان الصحابة عادي خالص ان الأب لما يشوف حد كده يتوسم فيه الخير يقول له ما رأيك وما يبقاش فيها حرج شديد لا للأب ولا للولد ده شيء المفترض انه يكون ما بين مجتمع مسلم ملتزم مجتمع اهل المسجد يبقى شيء طبيعي وما يسيبش حزازات الولد يبقى متحرج ان هو يقول لا الراجل يعني تعشم الخير اقول له لا ازاي وفي نفس الوقت انا مش هدبس نفسي طب اعمل ايه والراجل من الناحية التانية يقول انا مش عايز ارخص البنت يعني المعنى ده لما الرجل الصالح عمل ايه قال له انا عايز كده شوف واحدة من الاثنين واختار اختار انت اللي تطيب له نفسك فكان ما كان القرطبي بيعلق بيقول فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله وأعرض عن سوى ذلك ما سألوش ايه أخبارك فلوسك ايه رصيدك عامل ازاي ما عملش كده إنما نظر إلى الرجل اللي قدامه وزنه بميزان الرجال بميزان التقى والصلاح فعشان كده لا ينبغي بحال أن نتساهل في عدم الاهتمام بتدين الخاطب علشان لا تضيع البنت طيب سؤال ممكن يبقى صاحب دين بس ما عندوش فلوس قوي يعني ينفع تجوزه واقعيا هو الولد متدين وامكانياته المادية على قده يعني بس يقدر يفتح بيت مش يعني جاي لك يقول لك انا هو طرزان يعني يعني اي خدمة لا الوضع ان هو لا شايف الولد عنده بس يعني اقل شوية عنده شقة عادية عنده شقة اوضتين وصالة تمشي الحال ايجار جديد مشي حالك اي حاجة يعني بس يفتح مرتبك يعمل ايه يفتح البيت ويقضيها مصاريفها الاساسية بس ده دين جاي لك واحد خاتم لكتاب الله مثلا وانت من مستوى اعلى تعينه المفترض تعينه لما تخبره وتشوفه هو صاحب دين ولا لا وحتى لو هو خاتم ولا هو طالب علم بس عنده مشاكل ايمانيه مش هو ده اللي هنوزنه بيه بس انا ممكن يجي لي الاخ ويكون الاخ ما شاء الله السي في بتاعته السيره الذاتيه بتاعته 10 على 10 لكن لما اقعد معاه الاقيه مثلا شايف نفسه قوي ومتكبر وعنده يعني مشاكل نفسيه لرب السماء فده هيقعد طول الوقت حاسب انه حاجه وممكن يتلف على البنت دينها انما دينه فعلا حفظ للقران ده صلاته دي احواله دي باينه في سلوكياته في اسلوبه في كلامه في عرضه فالواحد يستريح له الارواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف لكن مش الحزازة اللي دخلت قلبي ان هو معهوش فلوس لا مفيش مشكلة ايه يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله من تزوج رزق يبقى ربنا مش هيضيعه لانه صاحب دين هو ده اللي احنا بنقوله عندنا نص في المسألة الحديث في البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل رجل من أشراف الناس هذا والله واحد معدي والنبي قاعد وسمع الحوار ده بيقول له ايه رأيك في الجرع ده قال له هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع ده لو دخل أي بيت ده الكل يبقى متكالب عليه ابن ناس ومعاه وراكب عربية شكلها كذا وعنده بيت في الحتة الفلانية البنت هتبقى عايشة معاه السعادة كلها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله ما رأيك في هذا بنشوف بقى أنت بتقيم الناس إزاي فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ده لو اتحط في الكفة التانية ملء الأرض ذهب موازين الدنيا كلها الدنيا بما فيها خيرات الدنيا بما فيها في كفة وهو في كفة ده يرجح عليها علشان الموازين كانت موازين إيمانية يا جماعة وإحنا في زمن مادي للأسف موازيننا كلها بتتحسب بالدرهم والدينار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحساب أهل الدنيا المال أحسابه يعني ابن مين تساوي عندك اللي معاه كام اللي هي اللي احنا بنقول عليها معاك قرش تسوى قرش فانت معاك قرش ومن اهل معاهم قرش تبقى تساوي لكن عندك اي حاجة تانية على عين وراس ده شأن بينك وبين الله جزاك الله خيرا زي ما انت عايز دينك ده تنفع بيه نفسك البنت هتعمل ايه هتأكلها دين هتشربها دين هتلبسها دين هو كده احنا برضو ما بنقولش ان هو لما يجي لك هنيجي دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هيقول عن معاوية هيقول لها معاوية صعلوك لا مال له فيعني مش برضو اللي هيجي لك كده اللي هو ضايع هتقول ماشي بس صاحب دين يعني لازم هيحصل توازن بس رقم واحد ايه احنا لغايه دلوقتي لسه في الاصل الاول الاصل الاولاني اللي هو الدين عند المرأة وعند الرجل تمام عارفين انتوا القصة المشهورة قصة سعيد بن المسيب وتزويجه لابنته لابن وداعة لما ماتت عنه زوجته وسعيد بن المسيب ده سيد التابعين متوفى سنة 94 وحامل فقه عمر يقول عبد الله بن عمر ابن سيدنا عمر كان إذا ألغزت عليه مسألة وأراد أن يعرف قول عمر فيها سأل سعيد بن المسيب وسعيد ده اتجوز مين بقى متجوز بنت سيدنا أبو هريرة فسعيد ده قصة كبيرة أوي يعني وعنده تلميذ غلبان ماتت زوجته هذه الليلة وهو قاعد في المجلس فين ابن وداع مش موجود ليه ماتت عنه زوجته هذه الليلة فتخلف عن الدرس راح جايب البنت وداخل بيها عليه وطرق الباب هو بيقول فإذا رأيت سوادا دليل عن نقابه دخل اسود في اسود ربنا يستر وسعيد بالباب وقال إني أنكحك هذه البنت بنته برضو كده شكلها تدبيسة أنا شيخي وجاي يقول لي خد البنت خدها بقى اشربها زي ما هي هتقول له لأ يلا ربنا يستر فزوجه إياها فأصبح فقالت له إلى ما تريد رايح فين قال مجلس سعيد قالت اجلس أعلمك علم سعيد فبنت سعيد المسيب كان عندها علم سعيد المسيب ده معنى تربوي ان المفروض أولاد الصالحين وأولاد الإخوة يطلعوا إخوة الله المستعان الشاهد قالت تعال أعلمك علم سعيد طبعا شوفوا سعيد المسيب كيف صنع فزوجه لأنه توسم فيه الخير على إن بنت سعيد المسيب دي خطبها الخليفة خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد بن عبد الملك فهتبقى هي مرات الخليفة تمام فيجوزها بقى إنما آثر من على من هو ده فالمعنى هنا إن احنا نراعي الدين ونقدمه على سائر الأمور في قصة تانية جميلة قوي قصة ثابت ابن إبراهيم ايه ثابت ابن إبراهيم ثابت ابن إبراهيم راجل غلبان معدي على بستان لقى تفاحة وهو جعان فمد ايديه واكل نصفها وبعد شوية قال ايه ده هذا لا يحق لي دي بتاعت صاحب البستان فدخل البستان وجد رجل قال له أنا أستسمحك كنت جعان والله ولقيت التفاحة دي في الأرض فالجوع خلاني أمد إيديا وكلت نصها فهذا نصفها فهل تسامحني في النصف الآخر قال لا أستطيع هذه ليست لي صاحب البستان ليس هنا في المكان أمال إيه؟ قال له بينك وبينه مسيرة يوم وليلة محتاج تسافر له 24 ساعة علشان توصل له فهو استحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني صححه الألباني كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به فدخل على صاحب البستان سافر له قول لي بالله عليك انت لو لقيت قرشين في الارض يعني وحطيتهم في جيبك وبعدين قلت يعني ده من النادر اليسير والنادر لا حكم له ويعني حاجه بسيطه وعديها يعني جت في دي المهم دخل قال له انا عملت كذا كذا كذا قال له لا اسامحك طب ليه يعني ده نص تفاحه هتضيعنا بنص تفاحه ايه المشكله يعني قال لا لا اسامحك إلا أن تتزوج ابنتي تدبسها عشرة على عشرة ما فيهاش يعني كلام يعني نص تفاحة واتجوز بيها البنية يبقى أكيد دي فيها حاجة طيب فقال ثابت خذ لنفسك ما رضيت قال تتزوج ابنتي لكن هي صماء عمياء بكماء مقعدة ليلة فل مفيش لا بتشوف ولا بتتكلم مقعدة عندها شلل فيعني تمام كل ده بنص تفاحة طيب قال ثابت فقبلت خطبتها وقلت أتاجر مع ربي ما خلاص دي بقى تحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى وخلاص ما فيش حل تاني كانت نص تفاحة ايه دي اللي هتوقعنا الوقعة البيضة دي طيب خير ثم عقد الزواج فدخل ثابت فقال فلا أدري ألقي عليها السلام ما بتسمعش هتصرف ازاي طيب النظام هيبقى عامل ازاي اشارات يعني ولا ايه طب ما بتشوفش طب هنعمل ايه طيب خير امسك ايديها بقى خلاص يبقى هتحس ان انا كده اتجوزت وخلاص هي دي المسألة قلت أثر إلقاء السلام لترد علي الملائكة الملائكة هي اللي هترد ما فيش حد فلما ألقيت السلام وجدتها ترد وتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا نطقت طيب فسلمت علي ثم رأيتها تقف وقفت تمام ماشي الموضوع كويس اهو فعلمت أنها ليست كما قال والدها فقالت إن أبي أخبرك بأني عمياء وفتحت وإنه يريد أني عمياء عن الحرام فلم تنظر عيني إلى ما حرم الله وأني صماء عن كل ما لا يرضي الله دي ما شافتش راجل غيرك دي ما بتسمعش أغاني وموسيقى وكذا دي ودنها ما بتسمعش إلا الحلال بكماء ودي ما بتقولش إلا الخير لأن لساني لا يتحرك إلا بذكر الله ومقعدة لأن قدمي لم تحملني إلى ما يغضب الله قال فنظرت إليها ما كانش بيبص فقال له بص بقى الكلام الحلو ده يبقى طالع من مين فإذا وجه كالقمر ليلة التمام قال ودخلت بها فأنجبت يعني حملت من ليلتها فأنجمت على تسعة أشهر فإذا هي تلد من تلد النعمان ابن ثابت أبو حنيفة الإمام هذه أم الإمام أبي حنيفة وهذا والده ثابت ابن إبراهيم الإمام أبو حنيفة اسمه كده النعمان ابن ثابت ابن إبراهيم فالعلماء بيعلقوا على هذه القصة يقولوا فمن نسل الورع جاء الفقيه لأنه تورع عن نص تفاحة وتزوج بهذه المرأة وآثر الله على هواه فرزق بإمام أهل الدنيا في الفقه وكل الفقهاء عيال على أبي حنيفة بلا خلاف أبو حنيفة هو أول الأئمة الأربعة متوفى سنة 150 ثم جاء من بعده الإمام مالك معدن الشافعي معدن الإمام أحمد كل ده احنا في الأصل الأولاني بس لأنه مهم فلسه قاعدين بنتكلم عليه علشان خاطر نفهمه كويس طيب يعني لو مال ودين يبقى دين بس برضه مش معناها ان احنا هنجنب المال طيب دين زي ايه تشوفه قلنا حاجة زي موضوع حمله لكتاب الله يعني حافظ حاجة جزء 2 3 5 10 حافظ القرآن كله في برضه قصة في زمان السلف جميلة أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيع عتبة بن ربيع ده اللي يقرأ الكلام في السيرة ده كان سيد قريش وكانت ليه تصادمات كثيرة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيع بس سيد من أسياد قريش ليه ولد اسمه أبو حذيفة أبو حذيفة كان من المهاجرين الأوائل وكان أبوه عتبة وعمه شيبة وأخوه الوليد ابن عتبة دول كلهم أسياد قريش انت بقى بتتكلم في طبقة عالية جدا تمام أبو حذيفة زوج أخته هند جوزها من مين بقى أخته أسلمت هي كمان فلما جي جوزها جوزها لمولاه سالم مولى أبي حذيفة هو ده سالم مولى أبي حذيفة ده ليه قصص وموضوع كبير وقصة رضاع الكبير وحاجات كتير قوي يعني ليه موضوع معروف في كتب الفقه والسيرة هو كان حافظ لكتاب الله هو أحد الناس القراء لما يقولوا لفظ القراء عن الصحابة يبقى ده اللي ختم فزوجه إياه وده مولى يعني ملوش نسب وأدنى كثيرا منه فزوجه أخته الشريفة اللي هي يعني بنت الحسب والنسب لشيء واحد فقط أنه كان حافظا لكتاب الله جل وعلا وفي الحديث برضه اللي في الصحيحين حديث سهل بن سعد لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أهب نفسي لك هو ده في مشكلة أنس بن مالك لما كان بيروي هذا الحديث فكانت بنته تقول واهن ايه ده ما أقل حياءها تيجي كده تعرض نفسها كده على النبي تيجي تقول أنا وهبت نفسي للنبي ايه ده فكان أنس يقول هي خير منك أرادت رسول الله حبت تتجوز النبي وده فيه مشكلة صلى الله عليه وسلم لما تريد أن تتزوج من النبي محمد هذا لا إشكال فيه احنا هنيجي في الدروس اللي جاية ونقول ينفع تعرض نفسها ولا لا والضوابط الاجتماعية والشرعية في المسألة دي المهم المرأة جاءت فصوب النبي صلى الله عليه وسلم ده برضه هيدينا أصل تاني نظره إليها بصلها يعني على معنى نظر الخطبة بيبص يعني يتجوزها ولا لا ربنا قال ايه فانكحوا ما طاب لكم اللي يطيب ليا مش شرط عشان برضه لما نيجي نقعد نقول الإمام أحمد تزوج العوراء وكذا وكذا ليها ضوابط لا اه الدين رقم واحد وبرضه يكون إذا نظر إليها سرته بس إذا نظر إليها سرته مش زي ما أنتوا بتقولوا أنتوا بتقولوا حاجة تانية عايزها جميلة جدا جدا جدا واقعد كمل السطر لغاية ما تخلص الكشكول فلا يعني حنانيك ما هو المعاني دي كلها الجمال ده كله هيروح في شهر فيعني خلاص هتبقى شفته مرة واثنين وثلاثة زي أي نعمة من نعم الدنيا وهيبقى جمال الروح بجد مش هزار مش كلام أفلام ولا كلام مواعظ يعني لا بجد هو ده التعامل اللي بينك وبينها هيبقى عامل ازاي مرة اتنين تلاتة خدت على الشكل ده ونفسك هتقول طب ما نشوف غيره حتى ولو النبي صلى الله عليه وسلم بص على المرأة فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست بص كده وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ففهمت أن النبي لا حاجة له فيها فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها أنا, هو أنا جاهز فقال فهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد حتى طيب ما هو هينفع والله الاحاديث دي دلوقتي في الزمن اللي احنا عاملينه ده الذهب ب 145 يا شباب هتعملوا ايه ليلتكم فل ان شاء الله ولكن هذا ازاري فلها نصفه اللابس عارف ملابس الحجاج اللي بيبقى شقين كده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليك شيء وان لبسته انت لم يكن عليها شيء يعني هي لو قرته انت هتمشي ازاي والعكس هنعمل ايه طيب فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بص تحس بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ابن عباس قرأ وهو أب لهم يعني معنى الأبوة ده والله يا جماعة محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم المهم شافه فعارف ان هو زعلان فأمر به تعالى تعالى زعلان ليه ما معك من القرآن حافظ طيب قال معي سورة كذا وسورة كذا قال تقرئهن عن ظهر قلب حافظهم تمام قال أقرئهن عن ظهر قلب لا دول حافظهم لا إن شاء الله قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن فكان صداقها القرآن اللي هو إيه تعليم القرآن يعني لو علمتها سورة يبقى ده مهرها حلو الشغلانة دي تمام الشغلانة دي احفظه كويس عشان تعرفوا تقوله الله المستعان كده خلصنا الأصل الأولاني الأصل الأولاني اللي هو إيه أصل الدين الأصل الثاني اللي أنت لازم يكون في الاختيار الأصول البيئة اللي هي فيها هي عايشة في أنهي وسط والوسط ده مش الوسط الاجتماعي بمقاييسنا احنا أنا بتكلم على أصحاب الأصول اللي متربية في بيت يعرف يعني إيه أصول يعني إيه عادات صحيحة يقرها الدين متربية فعلا على الحلال وحرام وعلى العيب والصح فاهمة المعاني دي كويس فدي هتلاقي التعامل معاها هيكون خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا لو معدنها كويس هتبقى المسائل سهلة احنا قلنا ان في خمس حاجات بتصنع شخصيتك شخصيتك دي بتتكون ازاي اول حاجة البيت اللي هو الاب والام واخواتك اللي انت عايش معاهم اللي اكتر حياتك كانت في وسطهم فلازم هتقلدهم هي البنت هتطلع من بيت حتى لو البنت من امها مش ملتزمة وحتى لو كان كده هتقلدها في الحاجات اللي هي شافتها امال هتعرف ازاي فاكيد هتقلدها في حاجات وهتتصرف زي ما هي شافت امها بتكلم ابوها ازاي هتتعامل معاك فلو هي امها بتعلي صوتها على ابوها هتلاقيها عادي خالص اول ما انت اتكلمت فيها ايه يعني اهلا وسهلا فكده لو هي متربية على ان يعني ايه رجل وبرضه الراجل مش هو الغشوم الجبار اللي مش عارف ازاي ووالدها نفس الكلام في في البيت يعني وعاشروهن بالمعروف في في البيت فعلا معاني دفء الاسري هي هتطلع هتلاقي شخصيتها مش مشوهة تمام فمحتاجين ده هتقول لي طب ولو كانت مش ملتزمة يعني بيتها مش ملتزم نضيع البنت خلاص لا ما نضيعش البنت ولا حاجة بس تحتاج فترة بسميها أنا فترة الحضانة الإيمانية يعني عارف لما تجيب حد كده وتحطه في حضانة بحيث ان هو ياخد الدفء الإيماني ده بعدين يطلع من الحضانة دي يبقى تمام عايزين ندخلها المصنع ده نعيد صياغتها من تاني بحيث انها تحسب الامور بدينها مش تحسب الامور باللي اتعلمته في البيت اللي هو مفهوش التزام ومفهوش العادات الصحيحة فاهمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة في واحد قيمته ذهب وفي واحد فضة وفي واحد نحاس وهكذا هنسيب النقط دي احنا بنقول النهاردة الإطار العام هنتكلم بقى في القضايا الواقعية في الدروس الجاية بس خلونا دلوقتي نقول ادي أسس الاختيار واحد دين اتنين تكون من بيت صالح أو اللي احنا قلنا عليه الأصول والبيئة اللي هي نشئت فيها قلنا خمس حاجات عشان بس الناس اللي بتكتب معانا خمس حاجات بتصنع صياغة شخصيتك رقم واحد كانت البيت رقم اتنين الصحاب عشان الحاجات دي هناخد بالنا منها وهي بتقرأ شخصيتك وانت بتقرأ شخصيتها بتتكلم مع اصحابها ازاي او لو ليها اصحاب هتسأل انت حد يكون يعرف الناس دي عشان تشوف هي عاملة ايه صحابها ده مهم جدا الاماكن اللي هي بتتردد عليها زي المدرسة اللي اتعلمت فيها فأماكن التعليم رقم أربعة دور العبادة المساجد ده مهم لأن هي في المسجد بتتعلم حاجة وتتنشأ على حاجة فهي فاهمة إيه وبتسمع لمين ورايحة فين عشان تفهم دماغها رايحة في أنهي سكة خامس حاجة الإعلام هي بتقرأ إيه وبتشوف إيه الإعلام هو ده اللي بيصيغ الشخصية خمس حاجات دول تبقوا حافظينهم كويس قوي عشان لما نقرأ أي شخصية هنشوف الخمس حاجات دول فأول حاجة وأهم حاجة واللي بيقولوا إن هي تقريبا ثلثين التأثير في الخمس حاجات الأسرة البيت علشان العادات اللي بيتعود عليها من أول ما بيفتح عينيه على الدنيا الأصل الثالث الأخلاق دين أصول أنا جبت الأخلاق بعدها لأنها بتنشأ عن الكلام ده أنا هبقى صاحب أخلاق طالما عندي دين لو عندي دين بجد يبقى أنا هيبقى عندي أخلاق بجد وإذا زدت خلقا زدت دينا والبر حسن الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الرجل يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم ممكن تلاقي أخ صوام قوام بس ما عندوش أخلاق وممكن تلاقي واحد بشوش وتقعد معاه تستريح له أخلاقه فوق الوصف بس يعني في عباداته أقل شيئا ما أيهما خد صاحب الأخلاق صاحب الأخلاق لأنه اللي ما بينفعوش عبادته دي يبقى عنده خلل جواه لأن المفروض العبادة دي لازم تكون أثرت فيه تأثير جيد فهنعمل إيه إن هو واحد يعني بيسمع ولا ماسك ورده وما لهوش أي تأثير عليه في الاسم حافظ القرآن ولا الاسم إنه بيقيم الليل ولا الاسم إن هو بيعمل كذا لكن مفردات دينه فيها كلام كتير قوي فالأصل الثالث الأخلاق هنا الحديث اللي احنا هنقعد عليه كتير قوي حديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي بكر ابن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن ولا نفقة دي اتطلقت ثلاث طلقات والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن هي لا لها النفقة ولا لها سكنة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت يعني إذا خلصت العدة فآذنيني قولي لي إن أنت خلصت العدة فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة ابن زيد ثلاثة تقدموا لها ماشي معاوية وأبو الجهم وأسامة ابن زيد ولاحظوا أبو الجهم هو اللي إيه؟ هو الراوي الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وفي لفظ أما معاوية فصعلوك لا مال له دي مش شتيمة هي عندنا احنا زماننا دلوقتي بقت شتيمة لكن واحد معهوش فلوس وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد الحب بن الحب فقال لها اتجوزي أسامة فاطمة دي كانت سيدة في زمانها يعني وبنت حسب ونسب فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة أسامة أتجوز أسامة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت بقت الناس تحسدني فزوجها أسامة أسامة بقى الشاهد في الكلام ده أسامة أعلى من الاثنين خلقا دول صحابة ودول كلهم يعني أصول الدين والأخلاق لكن بنتكلم في التفاوت أكيد بينهم تفاوت يعني ففلان معهوش فلوس فمش هينفعك وفلان نرفز شوية وعصبي شوية وإيده يعني ما شاء الله يعني والثالث صحيح أقل مالا وأقل جاها لكن أعظم في الديانة وأعظم في الخلق هي بتقول لما اتجوزته اتحسدت عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا مين؟ أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله كملوا الحديث مش بس أحاسنكم خلقا وألطفهم بأهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي اللي المرأة تستشعر معاه الحنان والأمان والدفء والطمأنينة والسكينة اللي ما تبقاش مخوناه مش عايشة معاه العذاب مش عايشة طول الوقت قلقة حاسة ان هو دايما بيلعب بديله الله أعلم دلوقتي هو مع مين وبيعمل ايه وازاي طول الوقت متهيبة إياه لو دخل فشمشون الجبار دخل فهتبقى شغلانة وهكذا لا فتتزوج في الأصل الثالث صاحب الأخلاق وصاحبة الأخلاق جميل الأصل الرابع القدرة سواء كانت القدرة دي بقى قدرة مادية والكلام ده يتوجه بقى للرجال ولولي المرأة ولي المرأة هيبص يشوف الولد هيقدر يفتح بيته ولا لا وانت عندك المقدرة على الكلام ده ولا لا لاحظوا لسه في حديث فاطمة بنت قيس قال ايه وأما معاوية فصعلوك لا مال له والحديث المشهور يا معشر الشباب حديث الصحيحين من استطاع منكم الباءة يعني ايه الباءة عندنا فيها رأيين الشوكاني بيذكر في نيل الأوطار الباءة على القول الأصح من قولي أهل العلم والأرجح واللي عليه أكثر أهل العلم الباءة اللي هي القدرة على الزواج من الناحية المادية اللي هي المقصود بها قدرته على الجماع إنما المعنى الثاني وده برضه معنى يدخل في الحديث وإن كان أقل في كلام أهل العلم يعني مش هو الأرجح لكن برضه لا بأس من طرحه إنه المراد إيه مؤونة النكاح يعني ايه مؤونة النكاح اللي هي الفلوس يعني ان هو يقدر عنده بيت يعني انت عليك النفقة والسكنة وتقدر تفتح بيت معاك فلوس تقدر تعيش البنت عادي على قدك وعندك شقة على أساس يبقى واجباتك قمت بيها فهمنا المعنى ده يبقى الأصل الرابع إيه القدرة الأصل الخامس ودي صفات تراها المرأة يعني زي ما قلنا للرجل الناحية التانية نكلم المرأة تراها المرأة في الرجل ألا وهي صفة القوة والأمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين مطلوب في أسس الاختيار أن الشخص اللي انت تاخديه لازم يكون قوي ليه يا جماعة؟ علشان المرأة في عرف الشرع مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان يبقى احنا مطلوب مننا حاجتين يا رجال مطلوب حاجتين لو ما لقيتهمش المرأة فيك تبقى مشكلة كبيرة ان هي لما تيجي تسند تجد مش حيطة ميلة تجد راجل قوي لما تيجي عايزة هي مشتتة ما عندهاش رأي يعني مش عارفة تهزن الأمور عاطفتها بتغلب عقلها فعلشان كده ممكن تبقى مترددة في اتخاذ قرارات كتيرة فهي تقول لك يعني اعمل كده ولا كده ولا كده فتجد إنسان عنده العقل الراجح هنعمل كده إن شاء الله بس كذا كذا كذا أنت دغري علشان ما تاخدكش هي شمال ويمين فبدل ما تبقى انت الراجل تبقى حاجة تانية فلا يعني تبقى الامور ايوه مهمة قوي في صفتين في الراجل حكمة وصرامة الصرامة دي مش عنف الصرامة دي يعني كده لا اصل لا لا ان شاء الله كده ان شاء الله لا ما هو برضه كده ان شاء الله لا ما هو علشان خلاص كده والله طب عليا ان شاء الله باذن الله كده والله لا يعني بجد في مواقف تحتاج الشورى طبعا تسمع كلامها وتسمع هي بتقول ايه وتسمع لها كويس حاجات داخل البيت نعمل ايه للاولاد ندخلهم المدرسه دي نعمل كذا نسوي كذا التبعات بتاعه الموضوع كلها اللي هي مشتركه معاك اساسيه لكن في قرار انت واخده وقرار يمليه عليك شرع ربنا يمليه عليك دين فانت هنعمل كده علشان مصلحه الدين فهي مترددة في الأمر لا هنعمل كده خلاص دي مش أنا اللي قايل مش أنا عشان أنا بفرض عليكي يعني كلامي لا علشان ده دين ربنا سبحانه وتعالى ده القوة يبقى القوة مش بس الجسد يعني انت حضرتك لازم قبل ما تخش لها تلعب شوية جيم عشان تظبط الموضوع لا مش ده المعنى المعنى انه قوة بشخصيتك قوة بتجاربك قوة بعلمك قوة بحكمتك دي مسألة مهمة جدا لازم تجدها المرأة فيك حتى لو انت كلامك ده مش نافع يعني لما احنا نقعد مع بعض احنا رجالة مع بعض ده ايه اللي انت بتقوله لها ده مش مشكلة بس المهم هي تبقى مقتنعة بيه يعني نظبط الموضوع فدي القوة الناحية التانية الأمانة انه تاخدي واحد يبقى امين عليك فلو بيخون ربنا ما ينفعكيش حتى ولو يعني هنظبطه والعكس صحيح يا شباب بتيجي تقول دي مش لابسه حجاب وبتاع بس هتلبسه وطبعا انت عينيك هي اللي شداك ودي يعني يعني مش مظبطه قوي بس هتتظبط ما تخافش ودي يعني تلاقيها ما فيش خالص هو عينيه هي اللي محركاه وقلبه خلاص وهي دي ما فيش قبل ولا بعد طيب يعني هي لو بتخون ربنا بالمعاصي مش هتخون حضرتك مش الخيانه يا جماعه يعني معناها ان هي هتقع في الزنا والعياذ بالله هتخونك على الاقل ما تبقاش حاسس معاها بالامان حاسس ان انت لما تخرج من البيت هي بترفع سماعه التليفون وتكلم اهلها ده بيعمل فيا وبيسوي وبتاع والدنيا متكهربه في ظهرك والناس كلها عامله مشاكل لرب السماء تيجي مع اول خلاف تلاقيهم مسمعين لك كل صغيره وكبيره في بيتك ايه ده دي اسرار البيت انت بتقوليها ليه انت بتطلعي الناس على كده ليه وتلاقي بقى صاحبة صاحبتها وجوزها عارف والدنيا عارفة والجيران سمعوا بالموضوع وبقت ليلة فل يعني ايه يا عم فلا فانت هتعيش الامان ازاي الواحد عارفين يا جماعة انا دايما اقول معنى السكن ده احسه في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة الواحد دايما يبقى عايز احيانا انت عايز عائشة اللي هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها صفات الايه المرأة اللي يتهف إليها نفس الواحد من دلال ومن كلام جميل ومن ومن وأحيانا عايز خديجة خديجة الدفء والنضج والإحساس اللي يحسه أي راجل السكن الحقيقي فاهمين انتوا المعنى ده انت تبقى عايز كده في وقت كده انت عايز تفضفض وتتكلم فضفضة مش معناها شكاية عن الله يعني مش انت بتشتكي ربنا لكن بتشاورها في حاجات عندك هموم في شغلك عندك هموم في حياتك والله مش عارف اعمل ايه في كذا فتلاقي اللي بتقول لك لا والله ده انت ربنا مش هيضيعك ابدا ده انت كذا وانت كذا وربنا يبارك فيك وربنا يصلح حالك وانا هدعي لك وما تخافش وتعالى بينا نعمل كذا تاخد بايديه الورقه وتتكلموا هي برضه طب, طب ما تيجي النهارده كده نراجع لبعض في القران ولا تعالى نخرج نحضر درس ولا تعالى نتمشى مع بعض شويه وتقعد تتكلم معاه تلاقي نفسك ارتويت خلاص خلصت القصة فلازم استشعار الأمان ده والعكس بقى انت طول القعدة قايل لها هتعملي ولا اتجوز عليكي طول الكلام هتسوي ولا اتجوز عليكي وانت موقف لها بقى الايه الحارس الشخصي بتاع حضرتك ده يعني ها كارت في ايدك تلعب بيه في اي وقت نهزر ماشي احنا كلنا بنهزر يعني هو اكيد الكلام ده بس هزار يعني ما بيجيبش نتائج سلبيه انا ساعات اهزر كتير في المعاني دي فاحد الشباب وباظت الجوازه كلها بالهزار بنهزر في التعدد شويه راح رفع سماعه التليفون وقال بقى خلاص يظبطها هي كمان ايه رايك بقى هو لسه ما فيش كانوا لسه عاقدين وانا هتجوز عليكي وهيحصل وهيجرى وقعد بيهزر الهزار اتقلب اديته دش عشرة على عشرة يعني هي ما شاء الله فاتظبط وحصلت خناقه الرب السماء والدنيا اتعملت وهنا ورحنا وجينا انت بجد هتتجوز كل ده وهو بقى وهي بترد كده ليه يا ابني انت هتعمل عقلك بعقلها مفيش ايه خلصت القصه والحمد لله فلا يعني كبروا دماغكم وخليكم عارفين تتعاملوا يعني فالمهم يبقى فيه هي مستشعرة المعنى ده يا جماعة اللي هو ايه الامان الراحة ما تبقاش مخوناك ما تبقاش مكدباك لما تيجي انت بتقول لها انا كنت مش عارف عشان كذا كذا بتوصف لها حال من احوالك انت كنت فين انت كنت بتعمل ايه انت مش عارف ايه فاللف والدوران بقى والاسلوب الملتوي في التعامل فده ما يريحش انما لما الواحد يبقى حاسس بالتاني وفي دفء في التعامل ده يبقى البيت يقام يبقى هنختار في الاصل الخامس صفتين اللي هم القوة والامانة اخر اصل ويعتبر من اهمهم اصل الكفاءة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه صحيح الألباني قال تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء ما تقولوش الأكفاء الأكفاء دي العميان فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم يعني إيه؟ يعني جوز بنتك للكفء وفي نفس الوقت تتزوج اللي هي كفء لك معنى الكفاءة ده بقى معناه في الشرع وفي اللغة معناه المساواة والمماثلة في إيه ده اللي حصل عليه الجدل بين الفقهاء أول حاجة الكفاءة في الدين دي أساسية ربنا قال إيه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات تمام كده يبقى أول كفاءة كفاءة الدين دي ما فيهاش كلام ودي أول حاجة رقم اتنين النسب النسب هي من عيلة وهو من عيلة النسب ده معتبر ولا مش معتبر جماهير الفقهاء على اعتبار الكفاءة في النسب إلا الإمام مالك الإمام مالك قال مش مهم لكن الجماهير جماهير العلماء قالوا برضه لازم يبقى فيه كفاءة في المستوى الاجتماعي المستوى الاجتماعي أصل هيبقى صعب يعني أنت لما تيجي تجيب بنت الطبقة الأرستقراطية وتجيب لها واحد من طبقة العشوائيات فيعني هو هيهزر بأسلوب هي أنت متصور هو بيقول إيه وهي بتقول إيه يعني وهو مش مترجم اصلا الكلام اللي بيتقال فوق ده فهتبقى العملية ماشية ازاي يسبك انجلش يعني حاجة كده فلازم يبقى فيه كفاءة يعني على الاقل حتى ذهنيا يعني فكريا هي مثلا معاها كذا شهادة كذا وهو كذلك فيقدروا يبقى فيه بينهم شيء متفق عليه بعدين هي عايشة بشيء وهو عايش بشيء احنا قلنا الفقر احنا اعتبرنا دلوقتي لو الدين يقدم ما قلناش حاجة بس لما تبقى فجوة زي اللي انا شرحتها دي لا تبقى صعبة شوية الكفاءة الثالثة الكفاءة المادية اللي هي الفلوس يعني ربنا قال ايه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ما تبقاش حضرتك راجل وانت مش تصرف على البيت يعني مستني الفلوس تيجي من ابوها ولا تيجي من اي حاجة ما تنفعش القصة دي لا انت راجل ولازم تشعرها بهذا الامر انك رجل مش بتكلف برضه لان انا بشوف بعض الناس بتبقى عندهم مشاكل نفسية شيء من نقص في الشخصية هو واخد البنت ابوها اعلى منه شوية فهو طول الوقت متأذي عايز يعمل اي حاجة فهيكسر نفسه بقى ويقطع نفسه في الشغل وكان يجيب لها فلوس قد كده وينزل هي مش عايزة بس هو بقى عشان يعني يملى عينيها علشان يعني ايه يعني كان ابوك بيجيب لك كذا ده انا اجيب لك عشر اضعافه فما تبقاش حياة دي هيضيع دينه علشان واحدة دي ما تتجوزهاش من الأصل ما ينفعش لازم يبقى فيه كفاءة في المال قالوا الكفاءة في الصنعة ما ينفعش برضو واحد مثلا حرفي ونجوزه طبيبة مثلا في فرق برضو واسع قوي في التعامل فبرضو التكافؤ قالوا في الصنعة والمهن ودي اعتبرها برضو الحنفية والشافعية والحنبلة خلافا للمالكية الإمام مالك هو اللي مسهلها معانا الدنيا ما فيش مشكلة يعني برضو قالوا من الكفاءة السلامة من العيوب يعني واحد عنده عيب معين هي راضية بهذا الحال لا بأس لكن لو هما الاثنين مشتركين في عيب ما يبقى أصلح على أساس الحياة برضو مش هيبقى فيها طول الوقت هو برضو مش مكسور قدامها وإن كان بعض الصالحين ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيوتهم بتبقى كده أنا أعرف بعض النساء تزوجت من رجال عندهم بعض المشاكل كده راجل كان ضرير ولكن خاتم لكتاب الله سبحانه وتعالى وهي قالت أنا مهر القرآن أنا مش عايزة حاجة ضرير صعب يعني هيبقى طول الوقت هتبقى هي اللي بتخدمه مش هو اللي قائم عليها وسبحان الله الزيجة من أنجح ما تكون وفعلا بيت أنت تغبطهم على السعادة اللي عندهم يعني الحاجات دي ممكن يحصل فيها استثناءات كثيرة بس أنا بتكلم على الأعم والأشمل والأغلب مفهوم؟ طب الكفاءة دي شرط؟ شرط في الجواز ولا مش شرط؟ لا مش شرط الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد ابن حارثة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد بس في الأول خالص كان زيد مولى وكانت زينب من أشراف العرب النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه والنبي هاشمي من عثمان رقية وأم كلثوم تزوجها من عثمان وعثمان قرشي والحديث فيه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم معنى كده أن بني هاشم أعلى من أي حد تاني فالمفروض أنه يجوزها هاشمية زيه لكن زوجهم فمش شرط أنه يكون معاني الكفاءة دي متحققة بهذا الحال جميل كده لكن إذا كنا بنقول أن الكفاءة مش شرط لكن يستحب لأولياء المرأة أن ينظروا بعين الاعتبار بجانب الدين إلى المعاني اللي احنا اتكلمنا عليها من كفاءة النسب من كفاءة الصناعة من كفاءة المستوى الاجتماعي وغيره هذا من الكفاءة عرفتوا كده دي الأصول الكام الستة اللي بيها هنبتدي نقرأ شخصية اللي قدامنا وهنحط بيها أسس للاختيار في بس ملاحظة طلبة العلم هيمسكوا فيها بإيديهم واسنانهم ذكرها الفقهاء في الباب ده قالوا أن الرجل العالم كفء لكل امرأة مهما كان سنها ومهما كان نسبها ومهما كان علمها لو هي مين العالم لا يفضل عليه أحد قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون العلماء دول أعلى الناس منزلة فلازم يبقى ليهم وقرهم وده إن نكح ينكح ده ما ينفعش يتقال له لا بأي حال من الأحوال اتعلم بقى كويس علشان تخش أي بيت تبقى تمام طيب خدنا كده الأسس الإيمانية عايز بقى الأسس النفسية هنمشي إزاي أول حاجة اكتب معايا بقى الأسس دي واحد حدد مع نفسك أنت بتتجوز ليه احنا قلنا الكلام ده لا أنا عايزك تتكلم أنت بعد الأصول اللي احنا قلناها بتتجوز علشان قربا ربنا وإن دي عبادة وإنك بتعف نفسك وإنه إن جميل لا أنا عايز عايز أسألك سؤال عايزها جنب إنها امرأة عايزها صديقة يعني في واحد بيبقى عايز الجانب ده عايز صاحب مش لاقيه فدي تبقى اسمها عندك وصاحبته وأخيه صاحبته القرآن سمى الزوجة إيه صاحبة عارف صاحبتك انتوا فاهمين نظام الصحوبية ايوه تبقى صاحبتك تكلم وتدردش وتفضفض وتقول كلام الحلو كل التمام ماشي عايزها صاحبة ماشي هل عايزها ام في واحد عنده خلل في الجانب ده انا اعرف احد الاخوة لما امه توفيت وتوفيت في سن يعني صغير مش كبير فالولد ما قدرش يكمل يعني مش قادر يعيش امه كانت كل حاجة في حياته فانا لما جه والولد كان في سن انا صغير مش كانش ينفع دلوقتي فلما جه يسأل قلت له اتجوز والشباب اللي حواليا اشمعنى ده يعني ده عايز أم يعني عايز زوجة تقوم بدور الأم وبدور الزوجة الحاجتين مع بعض فأحيانا بيبقى عايز أم تقوم بالدور ده وأحيانا هو عايز امرأة زي ما بقول هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك حدد الوظيفة اللي انت عايزها في واحد عايز في معنى الصداقة ده عايز دماغ يعني أنا بقعد أقول أنا أحب في المرأة إنها تكون طيعة يعني اللي هي عارفة معنى المرأة حيائها وكلامها ففي واحد لما تيجي أنا أقول له كده أقول له يعني اختار فيها المعنى ده يقول لي لا أنا عايزها روش لا هقعد كده أقول لها اعملي تقول لي حاضر اعملي حاضر إيه ده لا عايز بتاع خدها يا عم اشرب خلاص اه خليها بقى تقول لك مش حاضر وخليها تتفرج انت هتعمل ايه والله في كده هو عايز ينكش يقول لك لا انا عايزها شخصيه لما اكلمها تروح قايله لي لا لا لا لا الموضوع لازم يحصل فيه ويجرى فيه هو كده خلاص ماشي ففي ناس بيبقى هو مختار فيها المعنى ده هو شخصيته كده وربنا خلق دي طب ما مين دي اللي هيتجوزها بجد اللي هي عندها حاسه بنفسها شويه ولا عندها شويه كلمتين كده فبيجي لها اللي بيناسبها وهو بيبقى مرتاح جدا بالكلام ده وفرحان وفتح بقه مظبوط يعني هي كذلك حددي الصفات اللي انت عايزاها في زوجك هيقوم بأنهي دور بجنب المعاني دي في واحدة عايزة أكتر معنى عايزة سكن سكن ودفء بزيادة يعني مش مهم عندها انت دماغك عاملة ازاي ولا انت ايه ولا وضعك ايه بس حنين تلاقي كتير قوي يقولوا الكلام ده حنين عليها في واحدة لا يعني عايزة واحد برضو بمستوى ثقافي معين واحدة طالبة علم فمش عارفة تتكلم يعني هو قاعدة تقول له احنا عايزينه ومش عارفة ايه والوضع والع- والفقهاء قالوا وبتاع وهو قاعد يسقف فما تنفعش برضو المسألة تبقى ماشية ازاي يبقى حصل برضو نوع من التقارب انت عايزاه كده هي ماشية في سكة معينة فبرضه هو معاها في نفس السكة في بنات ما شاء الله بيبقى لهم دور دعوي قوي قوي هي نشيطة جدا وهو ينوم ينوم فلازم يحصل نوع من الايه تحدد ده السؤال الاولاني لماذا تتزوج انت بتتجوز ليه عايز ايه الصفة ايه الدور المطلوب من شريكة حياتك في حياتك طيب تاني حاجة احفظها بقى عني هو ده خلاصة الدرس لما تتجوز اتجوز بعقلك معدن قلبك معدن عينيك كلكم بتقلبوا الآية المطلوب هتعرف مواصفات البنت المواصفات دي تقنعك جدا وترويك عقليا انت مقتنع تماما بذي حلو وبعد كده هتسمع من صفاتها وهتروح تعرف عنها فوجدانيا قلبك يرق وتحس ان هي رقيقة وحنونة وكذا وكذا فحاسس ان هي هتقوم بالدور ده وبعد كده تروح تشوفها سررت بها عينا يبقى كده الجوازة تنجح عقلك هو اللي يحكم رقم واحد معدين قلبك حاسس بايه معدين عينيك لان اخر حاجة هي دي احنا خلاص انت شفتها بعد كده وانت مثلا ضارب خناقة في البيت وماشي بعدين تقول بس برضو بنت الحلال كويسة في كذا وكذا وكذا و... وانا ما اقدرش انسلها كذا وكذا وكذا رصيدها اللي هو القناعة الفكرية وقلبك يتحرك برضه بتحبها والعكس فيبقى ده الرصيد انما عينيك هتقول يعني اذا كنا خدنا دي نجيب غيرها يعني هي كانت حاسبه نفسها مين فهيروح المعنى فلو قلبت الآية كل الشباب بقى كده روح يا ابني شوف الاخت دي بس خد بالك من المعاني دي يروح يرجع فتح بقه هو ده ايه يا ابني حصل ايه خلاص لا قبله ولا بعد طب يا ابني خدت بالك من المعاني اللي انا قلتها لا لا لا دي مظبوطه جدا ده ما فيش خالص والعكس هي خلاص يعني استملحته وحست ان هو ده الشخص اللي كانت بتحلم بيه ومواصفات بطل السينما اللي في الدماغ فخلاص ما ينفعش يبقى رقم واحد ايه عقلك رقم اتنين عاطفتك قلبك رقم ثلاثة عينيك قالوا الانسان مننا ليه عاطفة وعقل الاختيار العقلي بيقول خد بقى تحت المعنى ده النقط دي واحد لا وجود للشخص كامل الأوصاف مفيش حاجة اسمها كده انت هتقعد تقول عايزها كذا وكذا وكذا وكذا مش هتلاقي يا حاج مفيش والله نضبوا وندروا وانتهوا من زمان الناس مش هتلاقي الأوصاف لازم تبقى عندك عندنا ثوابت ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها وعندنا حاجات ممكن نتنازل فيها ماشي كامل الأوصاف ده مش موجود تاني حاجة حدد أولوياتك يعني هنعمل ايه دلوقتي واجب العملي للدرس النهاردة ان انت هتروح جاي اي واحد مقدم على الزواج تكتب هذه زوجتي انا عملت كده مع زوجتي بس بعد العقد يعني قلت لها اكتبي ورقة واكتبي فيها هذا زوجي واكتبي اللي انت عايزاه بس بشرط انا اطلب منك شرط ان انت ما تبقيش بتحلمي يعني اكتبي كلام واقعي عشان اتقبله يعني وما تكتبيش كلام انشا وانا هكتب هذه زوجتي هكتب برضو الصفات اللي انا نفسي تبقى في زوجتي ونتفق على وثيقة الزواج دي ده بينا وفضل الله من عشر سنين على هذا الحال حطينا النقط دي من الاول خالص وادينا مشينا فيها يعني والحمد لله ربنا بارك في الزواج بس كان مهم قوي ان احنا نحط الايه نحط التصور ده في الاول زوجتي ايه وهي في عينيها ايه هي حاجة من الحاجات اللي قالتها واخدة بقى الكلام من الشيخ يعني اسد المنابر قلت ايه اسد المنابر ولسه انا وع... قلت له لا انا ماليش دعوة ماليش الكلام ده يعني المهم تحدد الاولويات رقم واحد ايه رقم اتنين ايه رقم تلاتة ايه وتمشي الخطوات يبقى عندك ثوابت وعندك حاجات قابلة للتغيير انت عايزة حلوة بس يعني مقبولة حلو يعني بصيت لها تمشي يعني احنا بنقول النساء ثلاثة واحدة لا يختلف على جمالها دي تشوفها تتسمر وفي واحدة لا يختلف على قبحها دي تشوفها تروح وفي واحدة اللي هي عوامل الأخوات اللي هو عوامل النساء اللي هي أنت تشوفها تقول ما شاء الله جميلة و... ومرتاح لها قوي وشوفها غيرك يقول أنا مش عارف دي إيه يعني والعكس فالجمال النسبي فبالتالي دي متفاوتة فدي ممكن يحصل فيها تنازلات في بعض الشيء برضو دينها انا مش عايزها تبقى كذا وكذا وكذا يا ريت تبقى مش عارف عندها قرآن قد ايه ومخلصة ايه وعاملة ايه لكن لو برضو عندها حاجات تمشي حاجات تانية موجودة في ديانتها تقضي الغرض الحتتين دول اللي احنا نرتب الاولويات بتاعتنا وبعدين نرتب بنود التكافؤ تنازليا نبتدي نشوف أهم الصفات المهمة جدا تبقى موجودة ونقرأ بيها الشخصية وبعد ما نكتب الكلام ده كله نقيم الشخصية بقى يعني أنت كتبت الإيجابيات كذا والسلبيات كذا وبعدين تبص على الجانب الإيجابي الجزء المملوء من الإناء يحصل القناعة العقلية اللي أنا بتكلم عليها تعدد لها يعني عارف لما احنا كنا بنقول لله المثل الأعلى يعني لما أجي أقول لك عايز تحب ربنا تعمل ايه اكتب في كشكول نعمه عليك فلما تقعد تبص كده يا ده الواحد يا اخي ملوش وش ان هو يتكلم ده ربنا يديني ده ويديني ده ويديني ده ويديني ده ويديني ده وانا بعد كده اخلفه واعصيه يا اخي من باب شكر النعمه حتى صح انت نفس الكلام فلما تبص لها كده فتيجي تبتدي ايه حييه ما شاء الله وهاديه ومطيعه وحنونه وبتحبني وما شاء الله دينها طيب واحوالها مع ربنا مستقيمه وعامله كذا وعامله كذا بس ليها بعض الهفوات مش مشكله فبصيت للجانب الايجابي فراح الجانب السلبي إنما لما تيجي تمسك لها العيوب من الأصل بس هي وهي وهي وهي وهي آه عندها دين بس يعني برضه فالجانب السلبي هو اللي يضغى مش هتبقى مقتنع بيها العلاقة تبقى متوترة بينكم دي الأسس يا جماعة اللي احنا هنحط من خلالها موضوع الاختيار هنسأل بقى أسئلة مهمة تبقى أسئلة درسنا القادم أسئلة الحائرين في الاختيار يعني ايه دين عندك ودينه يعني ايه صاحب دين ايه الدين اللي انت بتبحث عنه قوله لي مفردات يعني تقول لي ايه واحد لازم طبعا تكون بتؤدي فرائضها ونوافلها بالشكل الفلاني اتنين قرآنها كذا تلاتة ان هي عندها شيء من العلم اتماشى معاها فيه اربعة عندك مواصفات في واحد تاني يقول بس كويس انها تبقى تحس كده عليها معاني الايمان الواحد لما يحس يبص في عينيها يلاقي الذل والانكسار يلاقي كذا معاني الإيمان متحققة فيها والعكس هي برضو تقرأ في أخلاقه وسلوكياته معاني الدين قل لي يعني إيه دين في ذهنك بس برضو مش كلام إنشائي عشان أصحح لك المعنى ده لأنه ساعات بيختصر المعنى في أنه بيعرف طريق ربنا بيصلي الخمس صلوات خير وهي يقولها هي لابسة حجاب ده كويس قوي حد لاقي ده مش معنى الدين بس عايزين نتوسع في المعنى ده رقم اتنين يعني ايه أخلاق برضو أنهي أخلاق هتبحث عنها هتبحث في التواضع في الحلم هتبحث في الكرم هتبحث في الحياء إيه الأخلاق الأساسية عندك اللي أنت هتدور عليها والسؤال الثالث والأهم هتعرفها إزاي هتعرف الكلام ده إزاي عشان نبني عليه موضوع الخطوبة هنعمل إيه يعني هتروح لها مرة واثنين وثلاثة هتستكشف الأخلاق دي إزاي هتقراها إزاي وممكن في الفترة دي كل واحد بيخدع التاني وعايش في الدور ازاي تعرف ان الانسان اللي قدامك صاحب اخلاق كيف ندرس هذا الامر سؤال رابع الزواج من الاقل التزاما بنية الدعوة ايه رأيك فيه هي اقل منك كتير وانت اعلى منه بكتير الاقل التزاما تتجوزيه وتتجوزها ايه رأيكم ده سؤال مهم انه نعرف الكلام ده انت ايه رأيك فيه مسألة التعامل مع الواقع المادي خلونا برضو بنتكلم بكلام عقلين قلنا لسه دلوقتي لا مال له الكلام المادي اللي برضو لا يقبل المناقشة لازم يكون عنده مشقة تنفع كذا تنفع كذا عشان نتفق على الحاجات دي عشان برضو لما نيجي نتكلم في مرحلة الخطوبة تبقى الصورة واضحة هناخد ايه تقبلي البيت يبقى فيه كذا وكذا وما فيهوش كذا ايه اللي تقبليه وايه اللي تتنازلي عنه يبقى عايزين نبحث ايه هي الثوابت في واقعنا حقيقة خدتوا بالكم كتبتوا معايا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسألك وأتوب إليك